انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
أصوات بتلامس الروح وذكريات بتبعث على الحنين في برنامجنا الجديد نجوم في سما مصر هناخدكم في رحلة موسيقية لا تنسى أصوات خطفت قلوبنا بسحرها هنستعيد فيها أجمل اللحظات وأروع الألحان هنتكلم فيها عن قصص كتير ونعيش معاها ذكريات مش هتتكرر استنوني هكون معاكم في رمضان أنا غادة الليثي في برنامج نجوم في سما مصر على راديو تسعينات اف ام
نجوم في سما مصر مع غادة الليثي كل يوم حد الساعة 11 إلا ربع بالليل على تسعينات اف ام
أهلا بيكم مستمعينا مستمعي راديو تسعينات اف ام معاكم غادة الليثي في حلقة النهاردة من نجوم في سما مصر هنتكلم في حلقة النهاردة عن فنانة جميلة جدا وهنستعيد مع بعض آه، شوية آه، ذكريات وأغاني محفورة في وجدان الفن المصري مع الفنانة دي هنتكلم النهارده عن سعاد محمد سعا- سعاد محمد صوت الملائكي وقيصارة السماء زي ما كانوا بيسموها وشادية العرب آه، دي كلها ألقاب استحقتها المطربة الكبيرة الجميلة سعاد محمد اللي كتير وصفوها بأنها أجمل الأصوات النسائية و... و... و... ومن أشهر الأصوات اللي اتربت في مدرسة أم كلثوم النهاردة هنروح في رحلة طويلة وجميلة مع أجمل وأشهر أغانيها زي وحشتني وأوعدك وغيرها كتير السيدة سعاد محمد اتولدت في حي تلة الخياط في بيروت والحقيقة إنها اتيتمت في عمر صغير جدا ما كانش عمرها يتجاوز السنة لما توفى والدها الشيخ محمد المصري آه، الشيخ محمد المصري في الأصل بينتمي آه، لع- لعيلة من الصعيد في, في, في سوهاج عيلة السوالمة وجده كان أزهري الجد بقى ده هو اللي استوطن لبنان وتزوج فيها بعد ما سافر ليها من مصر أيام حملات محمد علي الحملات التنويرية بتاعت محمد علي اتوفى والد سعاد محمد وهو شاب في الثلاثينات من عمره وكان بيشتغل في صناعة ال- الكراسي الخرزان وبيجيد الإنشاد الديني آه، اتوفى وساب زوجته حامل لتنجب بعدها أصغر بناته ويبقى عندها بكده سبع أطفال هما مصطفى وأحمد وشفيق ورضا وشفيقة وسعاد وهدية آه، اتعرفت سعاد محمد بجمال صوتها من وهي صغيرة وبقوا الأهل والجيران والصحاب وكل اللي حواليها ويعرفوها يعزموها تغني في أفراحهم ومناسباتهم كانت بتغني كمان في مدرستها واستعانت بيها بعض الجمعيات الخيرية إنها تغني في حفلاتها وكانت لصغر سنها ما بتتقاضاش ما بتاخدش أجر مادي كانت بتاخد كل أجرها عبارة عن لعب الطفلة اليتيمة دي عدت بنجاحات انكسارات ورحلة طويلة جدا لحد ما بقت النجمة سعاد محمد اللي أطلق عليها المصريين لقب شادية العرب وأمتعتنا بأجمل الروائع بدأت سعاد محمد مشوارها الفني في سوريا وتقاضت عن أول حفلة ليها صندوق مليان لعب اللي اتبنى موهبتها كان الملحن محمد محسن وهو ملحن سوري الأصل وكان أول أغانيها مظلومة يا ناس بعدها توالت الأغاني وغنت غريبة والزمن قاسي ودمعة على خد الزمن وكانت كلها من ألحان محمد محسن سنة 48 غنت في سينما روكسي في بيروت ونجحت في إن هي تلفت الأنظار لموهبتها موهبتها دي اللي ظهرت من وهي صغيرة واللي انتبه ليها ملحن تاني اسمه سعيد سلام سعيد سلام هو والد المطربة الجميلة نجاح سلام واللي كانت بتربطه صلة نسب بعائلة والدتها هو اللي علمها كمان العزف على العود وبسببه حبت الغنى سعاد محمد حبت الغنى حب عظيم بسبب السيدة أم كلثوم وكان جارها وصديق أخوها مصطفى صحفي وشاعر مشهور جدا اسمه محمد علي فتوح اللي اتجوزته فيما بعد والشاعر محمد علي فتوح كتب لها أغاني كتير جدا تصل تقريبا 140 أغنية هو اللي خدها ووداها لبيت المطربة صباح في لبنان عشان تغني قدام مين الشيخ زكريا أحمد وده كان أول واحد من مصر يسمعها ويعجب جدا بصوتها بعد ما اتشهرت جدا في لبنان جت القاهرة وتعرفت على المخرج محمود ذو الفقار اللي حب صوتها جدا ورشحها لبطولة فيلم فتاة من فلسطين ومن هنا بدأت أول خطوة من خطوات الاحتراف وبعديها توالت حفلات سعاد محمد سعاد محمد اللي غنت لنا رائعة من روائعها وحشتني وحشتني عدد نجوم السما عدد كلام الهوى في كل يوم إنما أكتر وأكتر وإحنا سوا وحشتني من كلمات صلاح فايز وألحان خالد الأمير وحشتني عدد نجوم السما وحشتني عدد كلام الهوى وحشتني في كل يوم إنما إنما وحشتني أكتر وأكتر وإحنا سوا تعالى نخلي الحلم حقيقة تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة تعالى تعالى تعالى نخلي الحلم حقيقة تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة تعالى تعالى من خوف لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا من خوف لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني
في أكتر من آه، حوار تلفزيوني للسيدة سعاد محمد رددت كلمة واحدة مظلومة مظلومة رغم إني فنانة جيدة جدا الجملة دي كانت سعاد محمد بترددها في كل حوار تلفزيوني بيقوم ب- بتعمله والحقيقة إن حواراتها التلفزيونية قليلة جدا ولقاءاتها الصحفية أقل هي بتؤكد في حواراتها التلفزيونية اللي عملتها إنها ما خدتش حقها إطلاقا لا من الصحافة ولا من التلفزيون طول مشوارها وإن الوحيد اللي اداها حقها وأكرمها وعرف قيمتها هو الجمهور من الخليج للمحيط وكانت دايما ب... بت... يعني حزينة وزعلانة وحاسة بال... بال... بالظلم وبالاضطهاد لأنها ما خدتش حقها في أي آه، برنامج تلفزيوني وكانت دايما تقول أنا أنا كل الناس بتتهمني إني بقلد الم- أم كلثوم آه، أنا ما بقلدش أم كلثوم أنا أنا من مدرسة أم كلثوم آه، الإعلام ما بيتكلمش عني زي ما بيتكلم مع أم كلثوم هي لقت دعم من الصحافة ومن التلفزيون والكل بي- بيتمنى يقعد معاها ويتكلم معاها أما أنا محدش بيتكلم معايا آه كنت أتمنى إن انتوا تتكلموا معايا أكتر عشان الناس تعرفني أكتر في ر- بعض الناس روجت لإشاعة إن إن أم- إن سعاد محمد بتحاول تقلد أم كلثوم بس هي رفضت المسألة دي رفضا قاطعا وقالت أنا عمري ما أقدر أقلدها أنا من مدرستها أنا تلميذتها هي الهرم اللي إحنا بنبص له بكل فخر ومحبة آه، سعاد محمد عملت آه، أغنية من أجمل أغانيها مظلومة يا ناس مظلومة وبريئة ولكن متهومة دي كانت مقدمة من أروع أغاني سعاد محمد اللي بدأت بيها واللي شهرتها كتب كلماتها محمد علي فتوح ولحنها محمد محسن مشوار آه، سعاد محمد ال- السينمائي آه، كله هو فيلمين آه، فتاة من فلسطين وأنا وحدي والسبب هو إنتاجها الغنائي ال- ال- الكثيف آه، إن رغم كل ال- ال- الظلم اللي اللي تعرضت له سعاد محمد كانت بتنتج عشرين أغنية في السنة وده رقم كبير آه، كانت حتى في لقاءاتها التلفزيونية بتقول أنا أرفض إني أبطل غنى وهفضل أغني لحد ما أموت آه، وصلت في إنتاجها الغنائي لرقم كبير جدا آه، لدرجة إن هي كانت بتسافر بره وتلف أوروبا كلها وتغني في محلات وتغني في مسارح مختلفة مش عشان آه، جمع رغبة في ال- في الأموال أو ال- أو بت أو هي مثلا محتاجة الأموال في حاجة إطلاقاً كل هدفها كان إنها تتواجد وتثبت للناس إنها موجودة وبتقدم حاجة حلوة سعاد محمد ما كانتش بتبطل غنى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كان من أشد المعجبين بصوتها وفي حديث آه، دار بينه وبينها آه، قال بعد ما ده كان بعد ما غنت أنا هويت وانتهيت لسيد درويش في فيلم بامبا كشر اتصل بيها أستاذنا محمد عبد الوهاب وقال لها إيه اللي عملتيه في دور أنا هويت ده يا ظلمة حد يغني كده ردت عليه سعاد قالت له ليه يا أستاذ هو أنا ما غنيتش كويس قال لها على عبد الوهاب انت قضيتي على الغنوة دي وده كان سبب اندهاش سعاد محمد جدا فقال لها أستاذنا محمد عبد الوهاب محدش غيرك هيقدر يغنيها بعدك انت كنتي هايلة يا سعاد برغم نجاح وتألق سعاد محمد وتعاونها مع كبار الملحنين زي السنباطي فريد الأطرش عبد العظيم محمد وغيرهم إلا إنه ما حصلش تعاون بينها خالص وبين أستاذ محمد عبد الوهاب رغم إنه أشاد بموهبتها الكاتب الصحفي عماد, عماد فتوح ابن زوجها فسر المسألة دي وعدم تعاون محمد عبد الوهاب معاها قال إنه يمكن آه طموح أستاذ محمد عبد الوهاب في إنه يلحن لأم كلثوم صرف نظره عن إنه يلحن لسعاد محمد بالذات إن الصوتين متقاربين جدا و... ويمكن لو لحن لسعاد محمد ده كان هيقضي على حظه في التلحين لسومة ده كان رأي الأستاذ آه عماد فتوح أنا هويت وانتهيت من أعظم أغاني سيد درويش هنسمعها بصوت سعاد محمد أنا هويت وانتهيت وليه بقى لوم العزول يحب إني أقول يا ريت الحب ده عني يزول ما دمت أنا بهجره ارتضيت خلي بقى اللي يقول يقول من كلمات يونس القاضي وألحان سيد درويش خليكم معانا في حوار مع السيدة إيمان بيبرس ابنة الفنانة سعاد محمد اتكلمت عن المكانة اللي كانت بتتمتع بيها والدتها عند الملوك والرؤساء وأكدت إن والدتها كانت المطربة المفضلة للرئيس السادات أشارت لده لحاجة حصلت بعد حرب أكتوبر كان في قرار بانه ما تستمرش اي حفلات لبعد الساعه 12 بالليل على المسارح و... و... وفي حفله من الحفلات اللي كانت مذاعه على التلفزيون للسيده فايزه احمد اتقفلت الستاره الساعة 12 وهي بتغني ولكن أثناء إحياء والدتها السيدة سعاد محمد لحفلة لصالح الجالية اللبنانية في مصر سنة 76 اتفاجئ المسؤولين عن الحفلة باتصال من السيد رئيس الجمهورية رئيس السادات بنفسه بيأمر بعدم غلق الستارة واستمرت سعاد محمد في الغنى لحد 3 صباحا وده من المواقف اللي أسعدتها جدا وبيشير فعلا لمحبتها عند شخصيات كتيرة جدا أوعدك من أجمل أغاني السيدة سعاد محمد هنستمع إليها أوعدك وانت بعيد تفضل حبيبي من كلمات مجدي نجيب وألحان محمد سلطان ابقوا معنا
أوعدك أوعدك وانت وانت بعيد تفضل حبيبي تفضل حبيبي أوعدك أوعدك وانت وانت بعيد تفضل حبيبي تفضل حبيبي أوعدك دايما فاكراك أوعدك ولا يوم أنساك أوعدك دايما فاكراك أوعدك ولا يوم أنساك أوعدك يا حبيبي ولا يوم أنساك ولا يوم أنساك يا حبيبي
شاركت سعاد محمد في فيلم فتاة من فلسطين وده كان أول فيلم عن القضية الفلسطينية ولعبت بطولة فيلمها التاني أنا وحدي إخراج هنري بركات وده كان سنة 52 وغنت فيه فتح الهوى الشباك مين السبب في الحب أنا وحدي وما كانش فيه في رصيدها غير الفيلمين دول الحقيقة زي ما قلنا في الأول واعتزلت بعدها المشوار السينمائي كله واكتفت بالغناء في البرامج الإذاعية على المسرح و... و... أو إنها تقدم أغنيات مدبلجة بص... ل... ل... لفنانين تانيين يعني بصوتها زي ما حصل في فيلم الشيماء كده أشهر أغنية ليها إنك لا تهدي الأحبة مثلا آه، سعاد محمد تعاونت مع عمالقة في الفن وفي التلحين زي ما قلنا رياض السنباطي أحمد صدقي بليغ حمدي الموجي ومحمد فوزي ومحمد سلطان وأشهرهم طبعا فريد الأطرش آه، اللي سمح لها إنها تغني أجمل أغانيه بقى عاوز تنساني وقال لها بعد ما غنتها إيه الحلاوة دي يا سعاد أنت غنيتيها أحسن مني وكان حريص جدا الحقيقة إنها تكون موجودة في حفلات الربيع اللي كان بيشارك فيها آه، بقى عاوز تنساني وتزود حرماني طب انسى وأنا هنسى أنا مش هرجع لك تاني من كلمات عبد العزيز سلام وألحان فريد الأطرش خليكم معانا
بقى عايز تنساني وتزود حرماني بقى عايز تنساني وتزود حرماني بقى عايز تنساني وتزود حرماني طب انسى وانا حنسى طب انسى وانا حنسى طب انسى وانا حنسى انا مش حبرجع تاني انا مش هرجع لك تاني
آه، تزوجت سعاد محمد آه، من مكتشفها وأستاذها محمد فتوح اللي اتعرفت عليه في لبنان وأنجبت منه ست أبناء واستمر جوازهم حوالي 15 سنة وبعدين تزوجت بعد كده من المهندس المصري محمد بيبرس وأنجبت منه أربع أبناء وأخيرا تزوجت من رجل لبناني اسمه أسعد مرعي وده ما زو... يعني زواج ما استمرش كتير وتم الانفصال منه بسرعة قبل وفاتها بسنوات اعتزلت الساحة الفنية تماما وفضلت إنها تعيش مع أبنائها وأحفادها لحد ما توفت في يوليو 2011 في منزلها في القاهرة سعاد محمد اللي رحلت عن عالمنا في عام 2011 بعد ما سطرت باسمها في سجلات عمالقة الطرب والغناء وأهم المطربات في العالم العربي اللي صنفها الكثير بأنها أحد أجمل الأصوات النسائية اللي حازت على الكثير من الألقاب وعاشت حياة مليئة بالفن والأحداث تركت لنا رصيد فني وعدد من الروائع الغ- الغنائية اللي لا يمكن تتكرر تاني واللي هتعيش معانا للأبد كانت النهاردة حلقة من حلقات نجوم في سما مصر عن الجميلة العملاقة سعاد محمد كانت معاكم غادة الليثي على راديو تسعينات اف ام في برنامجكم نجوم في سما مصر